احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد قبل ان نبدا درس اليوم ان شاء الله وهو درسنا الثلاثون في شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ندعو الله في بلاد درسنا ان يجعل ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فك الكرب عن المكروبين اللهم فك الكرب عن المكروبين اللهم فك الكرب عن المكروبين لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اجهدته ولا هما الا فرجته ولا صبرا ضيقا الا شرحته ولا طالبا الا نجحته ولا مهموما الا كشفت غمه ولا مكروبا الا اذهبت كربه ولا ميتا الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته اللهم اغننا بالافتقار اليه ولا تفقرنا بالاستغناء عنه واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنه ومن اليقين ما تروج به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا اجعل ثارنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم فك كرب المكروبين وانصر اخواننا المجاهدين فك اسر المأسورين فرج كرب المسلمين اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ول امورنا خيارنا لا تول امورنا شرارنا اصلح يا رب احوالنا بلغنا مما يرضيك امالنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا نداما ولا مبشرين اجعل خير اعمالنا خواتمها خير ايامنا يوم ان نلقاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد توقفنا يوم الاثنين الماضي عند وصف سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتواعدنا او وعدنا ان يكون حديثنا اليوم ان شاء الله لكي نشرح الاحاديث الاربعه التي وضحناها لكم في الاثنين الماضي او الاسبوع الماضي عن الفتن لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر صحابته من الفتن بل على العكس انه راى بما اراه الله عز وجل الفتن ما ظهر منها وما ظهر وانا عشان الحديث عن الفتن حديث مرعب وحديث مخيف وثقيل على القلب ليس من السهولة بمكان ليس الحديث عن الفتن حديث رقاه ترق له القلوب أبدا حديث عن الفتن حديث تشبع منه القلوب وتخاف وأنا كلما جاءت إلي هذه القضية هي قضية الفتن يعني يحدث في حالة من الرعب نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. جماعة لحضراتكم بعض عينات من الفتن. يعني عملت لحضراتكم كم عنوان من عناوين الفتن فوجدت أن البعض اللي احنا نقدر نتكلم فيه النهارده تقريبا 20 عنوان من عناوين الفتن. اختلف بعض الفتن كثيرة والفتن منها الظاهر ومنها الباطن الفتن فيها ظاهر فتن ظاهرة وفيها فتن باطنة وفي فتن المحيا وفي فتنة الممات ولكن سوف أتوقف عند عناوين محددة لكي نخرج من الدرس بفائدة احنا مش مجتمعين عشان نتسلى او عشان نقضي وقتا او نضيع وقتا او نتزاحم ونسلم على بعض والسلام عليكم لا القضية اكبر من ذلك واخطر من هذا بكثير القضية ان الانسان المسلم يجب ان يدعو الله ليل نهار ان يقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن لان هناك فتن نعلمها وهناك فتن اكثر لا نعلمها والانسان قد يفتن الفتنه كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم سوف ياتي زمان على امتي تكثر فيه الفتن يحصل ايه فيها يا رسول الله؟ قال يصبح الرجل منهم مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا مسألة صعبة وخطيرة يعني عشان المسلم لا إله إلا الله يعني ي- ي- يمسك على دينه الأمر ليس سهلا وقلت لحضراتكم من قبل لقد كتب علينا ونحن في بداية أو أوائل ال- القرن الخامس عشر الهجري وأواخر القرن العشرين الميلادي وعلى مقطع القرن الحادي والعشرين الميلادي من مولد ال- ال- المسيح عليه السلام والقرن الخامس عشر لهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحت المساله او مكتوب علينا ان نفتح ضد التيار مكتوب علينا ومقدر ان احنا نعوم ضد التيار ليه؟ لان عمر بن عبد العزيز سنه كام؟ سنه آه، 97 هجريه لسه يعني القرن الاول لم ينتهي بعد القرن الاول الهجري ما كانش لسه انتهى يعني الكلام ده من امتى؟ من 1400 سنه تقريبا في هذه الآونة جاء عمر بن عبد العزيز ليعلن أننا جئنا في زمن شوفوا سيدنا عمر بن بن عبد العزيز جئنا في زمن كثرت فيه الفتن والبدع حتى إن جئت تغير في البدعة قيل إنك تغير في السنة. الكلام ده فين؟ ها؟ وانتشرت البدع بيننا ده عمر بن سيدنا عمر اللي بيقول ابن عبد العزيز وانتشرت البدع بيننا ربي عليها الصغير. الصغير يتربى على الايه؟ على البدعة. ايه في اعياد ميلاد وايه في عيد جواز وايه في عيد طلاق و- اتربى على الايه؟ على البدع. وهاجر عليها الاعرابي الراجل اللي جاي من بره ال- ال- الدوله المسلمه ما يعرفش حاجه عن الاسلام غير اللي دي موجوده. يعرف رمضان بايه في المسلمين؟ ها؟ يعرف رمضان ازاي؟ ها؟ بالكنافه ها؟ لكن يعرف إن رمضان ب- ب- ب- بازدحام المساجد؟ يعرف رمضان ب- بقراءة القرآن؟ فخلاص يعرف ازاي ان الشهور ال- ال- الطيبة والمباركة قد دخلت شهر رجب وشعبان يقول لك اه كان في مسلم 27 بنذبح بقر برضه ومش عارف آه، ليلة مش عارف ايه ويلاقي الغربان طالعة يا طلعت رجب يقول لك اه يبقى رجب دخل ليه؟ يقول لك شفت الغربان رايحين الايه؟ المقابر الستات رايحين الايه؟ الله الله الله يبقى اذا البدعة هاجر عليها الاعرابي الراجل اللي خارج المدينه ها، او خارج المدنيه او ما يعرفش عن الدين حاجه يجي يلاقي هو الدين كده يتخيل ان هذه هي اركان الدين واعمدته هاجر عليها الاعرابي ها الورد عليها الصغير وبعدين قال وتعودها الكبير الكبير اتعود يقول له انت بتعمل ايه؟ لا بس آه، عيد ميلاد دلوقتي ليه؟ يا اخي انا بقول لك ايه كل العيال زمايله بيعملوا يعني هو اللي واحنا عارف اوف يعني خلاص الدين ما راحش من الحته دي ما هو الدين يروح حته حته الدين يضيع منا جزءا جزءا وسوف يسالنا ربنا عن كل جزء لاننا كما قلنا في خطبه الجمعه كثير منا لا يحمل هم الاسلام مراتي احمل همها ابني احمل همه ابويا احمل همه امي احمل همها خلي بالك الموظفين اللي تحت ايدي احمل همهم طب ومن يحمل هم الاسلام؟ بعد رب الاسلام المسلمون انفسهم ليه؟ لان ربنا يحاسبنا مش عن صلاتنا وزكاتنا بس لا سوف يسالنا ماذا قدمت للاسلام يا عبد الله؟ عملت ايه للاسلام؟ صليت وصمت واحنا مالنا صلي وصمت لروحك لكن اين نصر دين الله؟ ها؟ النصر فين؟ على الاقل ان لم تستطع ان تنصر اخوانك في اي مكان انصرهم بالدعاء ربما يكون دعاء مستجاب اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم شكل الطبيعه على اخواننا المبعدين في اهل فلسطين يا رب العالمين شوف تخيل انت قاعدين شوف احنا بنزلنا ازاي في الجامعه عشان نبحث الهواء اللي بره ها وهو شوف قاعد فين في ارض الشام الخارقه ال- ال- البروده درجه الحراره بتصل الى الصفر بالليل أهو ده. ومن هم؟ مين هم؟ 49 من 417 49 من علماء المسلمين 49 طبعا امال اسرائيل هتبعد واحد آه، لا 49 من ضمنهم من علماء المسلمين اللي بيقولوا حركة الإسلام داخل فلسطين المحتلة. وعلى رأسهم يعني ال- ال- كبير علماء رابطة المسلمين علماء المسلمين في القدس الشريفة. و59 واحد من حملة درجة الماجستير والليسانس. فمستعارين أي حد. لا كثير منهم كفى أن العالم الواحد شوف بيعمل إيه في الأمة. وسبحان الله يعني الا ليس الرزية تحت دار ولا شاب تموت ولا بعير ولكن الرزية تحت حر يموت بموته خلق كثير. ها المسألة مش أن يجي يتهد ولا بعير يموت لا، المسألة أن أن أن يموت عالم، وموت العالم موت حقيقي أو موت حكمي، يعني إيه موت حقيقي، الموت الحقيقي أن يتوفاه الله فأنت في القبر، ده موت حقيقي. في موت حكمي، ها؟ ايه الموت الحكمي ان يمنع العالم من الكلام او ان يبعد عن المريدين بتوعه فده اناثه للعلم واناثه لل- فيظل بين الناس علماء او جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون اللهم سكن الطبيعة عليهم يا رب العالمين ونقض قلوب المسلمين لهم وافتح لهم قلوبنا وأبواب ثوراتك يا رب العالمين وانصرنا على أعدائك اليهود علشان ما نتوهش في المسألة سوف أبدأ فورا في الحديث عن الفتن وقال الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أول نوع من أنواع الفتن أنا هذكر شوية عناوين وبعدين أبتدي إيه نقف عند كل عنوان آه، شوية كده إن شاء الله. أولا أقول أنواع بعض من أنواع الفتن يعني فتنة الفقر لأن الفقر فتنة واضح يعني فتنة الغنى فتنة الولد فتنة الزوجة فتنة السراء فتنة الضراء فتنة الطاعة وفتنة المعصية وفتنة العلم وفتنة الجهل وفتنة الهوى وفتنة الشيطان وفتنة المحيا وفتنة الممات فتنة الخط فتنة المسيح الدجال فتنة الشبهات وفتنة الشهوات اللهم جنبنا الفتن يا رب دي تقريبا ما يقرب من 20 نوع من انواع الفتن المحيطه بينا، مفيش حد يخلو من هذه الفتن. تعالى لفتنه الفقر. الفقر فتنه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى لا تنفد خزائنه ابدا ولكن لحكمته البالغه وهو الحكيم سبحانه وتعالى قضى ان يكون بيننا غني وفقير الفقير فتنة لأخيه الغني والغني فتنة لأخيه الفقير فإن لم يعطف الغني على أخيه الفقير إن لم يكن منه عطف ناحية أخوه الفقير يبقى صار الغنى هنا نعمة أم فتنة؟ وإن حسد الفقير الغني صار الفقر هنا إيه؟ فتنة لأن الثمرة بتاعت الفتنة إيه؟ دايما ثمرات الفتن ها؟ والعياذ بالله رب العالمين زي عاملة زي زي حضراتكم ثمرات المعاصي ولذلك احنا قلنا يوم الجمعة اللي يذكر على المنبر إننا أنواع ثلاثة احنا لما نقسم روحنا كده أي مجتمع مسلم نقدر نقسم روحنا درجات عبادتنا لله أو قربنا وبعدنا عن الله إلى أنواع ثلاثة النوع الاول صنف مضروب بسوف المحبة الإلهية مقتول بسيف العشق الإلهي مضطجع على باب الله ينتظر الكرامة ايه النوع العظيم ده؟ اقول الثلاثه بعد ما نفسر لان احنا الاخوه كلهم طلبوا بيقولوا انت قلت على المنبر وسبتنا كده عايزين ما احنا ما سمعناش حاجه ان شاء الله. انا باكد يعني طبعا دايما لما بفسرت حاجه باكد الى ذكائكم انتم فهم البحث لكن اللي ما حضرتش اللي هو ما حضرش. طيب مضروب بسوف المحبة الإلهية مقتول بسيف العشق الإلهي مضطجع على باب الله ينقدر الكرامة يا سلام ده نوع ايه؟ هقف عنده دلوقتي شوية وصنف الثاني مضروب بسوف الندم مقتول بسيف التوبة مضطجع على باب الله ينتظر المغفرة وده حلو برضه أوي. طيب النوع العياذ بالله الثالث وده غالبية الناس مضروب بصوت الغفلة مقتول بسيف الشهوة مضطجع على باب الله ينتظر العقوبة سلم يا رب العباد الصوت الأولاني ضرب بصوت المحبة الإلهية اللي هم رضي الله عنهم ورضوا عنه يا رسول الله قالوا نعم يا جبريل قال له السلام يقرئك السلام ويقول لك اقرئ ابا بكر منا السلام وقل له يا ابا بكر ان ربك راض عنك فهل انت راض عنه؟ ده مضروب بصوت المحبه ضرب بصوت المحبه الالهيه خلاص خد له ايه؟ قضيه زي بالضبط الثلاث علماء اللي ماشيين من اللي ربنا فتح عليهم سمعوا صوتا لم يفسروه بس وصلت الكلمه الى اذان كل واحد غير الثاني لان احنا في التلقي ها عاملين معذره زي المسألة بتاعة الجماعة المكفوفين ربنا يا رب يشرح بصيرة كل مكفوف ويهديه الله السبيل وإيانا شوف اللي ربنا سلف منه نعمة البصر عسى أعوضه يوم القيامة قال لا أجد ما أعوضه به يوم القيامة إلا أن أبيح له وجهي ينظر إليه بكرة وعشية يقول لك يتمنى أهل المحشر كلهم كانوا يقولوا يا ريت يا رب قد تعملها في الدنيا بدل الثواب كده ورأينا الصحابية رضي الله عنها لما جرحت يدها بالتدخين لا بابا أول ما اتجرحت ابتسمت استغربت أتبتسمين وجرحك ينزف؟ قالت لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر أنستني هذه الحلاوة مرارة الألم. يعني بطل لقدام زي الوقت بالظبط يقول لك أول ما يترجم في دماغه ان العشر الاوائل من الثانويه العامه هيسلموا على الوزير وهياخدوا مش عارف ايه ويقابلهم التلفزيون وهيكتشف فرصهم في الجرس يفضل يذاكر وما ما يحسش بتعب طالما انه عايز الايه؟ الهدف ده فما بالك ان الهدف هو الله ومرضاة الله وجنة عرضها السماوات والارض وعزة المتقين سبحان الله فلما جابوا جماعة شوية مكفوفين قالوا لهم تعالوا ما كانوش يعرفوا الفيل تعالوا كل واحد حط ايده على الفيل واحد جاب ايده على دين الفيل قال الفيل ده عباره عن ح- حيوان عباره عن حاجه صغيره كده يعني من- من- طريه شويه زي الاسد الثاني جاب ايده على السلومه قال الفيل ده حاجه زي خر- خرطوم طويل كده ولا حاجه طويل كده شويه الثاني جاي على الجيش قال ده حاجه ضخمه قوي عباره كل واحد في جزئيته صح لكن الوصف الاخير مش صح كده ولا ايه؟ هكذا السائر في طريق الله عز وجل كل واحد بيسمع ها سمعوا الثلاثه بقى من يقول يا سعتر بري يا للألف سعتر سين عين شهرة بري قالوا له تسمح حاجة؟ قال اه قالوا له تسمح ايه؟ انت يا ألف لواحد يعني بس انت سمعت ايه؟ سمعت من يقول تسعة ترى بري السنة قال له لا لا لا انا سمعت دي وانت سمعت ايه؟ قال له ما اوسع بري الثالثة قال لا لا لا انا سمعت يوم خالص أه، أه. قال له انا سمعت الساعة ترى بري دول مين دول؟ مين دول؟ الاول ها لسه على الطريق جديد جاي يأسس دكتوراه جديد اول مره يعرف مجالس علم ودروس ويقعد يتحشر ويسمع ويفهم اول فقال يا ترى هو الخطه صح ولا مش صح؟ فكأن الله يريد أن يقول له اسعى ترى بري تعالى وانت تشوف ومن ذاق عرف ها اسعى انت بالسكة وانت ايه تنورنا في السكة ها؟ اسعى ها ترى بري اسعى ترى بس انت ايه اضرب على أول خط أنا يا بصري سبقنا الصحابة على خيل به تبقى عن أعمالهم دي احكنا اجري وجري الصحابة وحضر رب التابعين بقى احنا وراهم بقى. ونحن على حمر معسكرة راكبين حمير تعبان أعمالنا ما ننفعش فتلفى من حصل وقال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله بس لما تركب حمار تركب رجليك المهم خليك على الخط حتى اهل العلم قالوا لنا ايه؟ سيدنا ابن آه، الله يرضى عليه ابن قيم الجوزيه التلميذ الاعظم ل- للامام ابن تيميه يقول ايه؟ يقول حتى ان نمت حتى ان نمت يعني انت عن العلاج يعني يعني بعد ما انت مع اهل الخير كسبت شويه الشغل شهرك الدنيا مش عارف ايه حتى ان نمت فنام على الطريق فربما اخذتك السياره يعني ايه؟ الخطيئه وهي معديه بتاعت ربنا ايه؟ تعالى خطب عليك انت فين؟ رحت صلاه الفجر ليه؟ مشي الاثنين اللي فات ليه؟ كنت فين في درس الجمعه؟ كنت فين في يوم الاربعاء كنا في الدرس الفلاني وهكذا يقلبوه بس بالخير والثاني والعياذ بالله رب العالمين ها؟ نسال الله السلام فاهم انت وانا فاهم وكلنا للاسف فاهمين وربنا بس يجعلنا واياكم من اهل الفهم في كتابه ها؟ اسعى كان يرضي الثاني بقى اتاريه السلف في الخط ولما سلك في الخط كلما اقترب من ربه كلما زاد خوفه زي ما الرسول يقول انا اقربكم الى ربي ولكني اشدكم خشيه ولذلك اهل العلم كانوا يقول لك طب الرسول بي- بيستغفر ليه؟ مش غفر ليه ما تقدم وما تاخر انه لا يغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم ايه؟ سبعين وفي روايه ثانيه ايه؟ 100 مره طب انت يا حبيب الله بتستغفر 100 مره ليه؟ 100 مره طب ليه؟ قالوا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة عبادته لله رب رب العالمين كان يترقى في العبادة يعني كل ما يعبد ربنا ها وذكر ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك الايه؟ اليقين إيه رواية عن الموت ورواية ثانية انه ايه؟ اليقين بالله عز وجل لأن سيدنا علي تلميذه قال ايه؟ والله لو كشف عني الحجاب بينه وبين ربنا يعني لازددت من الله قربة المسألة غيبية زي ايه؟ زي الشهادة يا يعني لو اتشال الحجاب بينه وبين ربنا المسألة مش هتتغير عنه لا الدرجه دي زي ما بيقولوا ابن القيم ايه؟ ها؟ تلميذه كالفلاني واحد من النجباء بتوع التلاميذ يرى الرسول في الجو... كل جمعة مرة. احنا ده ايه ده؟ ايه التلميذ ده؟ فتبسم وقال الاطفال يفرحون بالشخاشيش ايه يعني؟ ها؟ ايه يعني شايف انت طلع عليك ايوه وبعدين شوف شوف الدرجات دي ليه يعني؟ سبحان الله العظيم ولذلك الحد اللي سلك في الخط وعايز يطمئن وخاف فكأن الله يقول له ما أوسع بري خبر الثالث أحرقه الشوق إلى الله الثالث بقى طلع فوق هذا بقى درجة الصحابة بقى والجنة طلع فوق أوي فيا ترى أنا صح أنا غلط أنا فين؟ قال له الساعة ترى بري إن من عباد الله عباد لو أقسم على الله لأبره آه كان أحد الصحابة ها سيدنا البراء كان يقول لي يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان تنصر لنا هذه السحابه قبل ان تعدو امامنا قدر خطوات قبل خطوتين ثلاثه تروح السحابه من في الحته اللي حددتها ان لله عبادا اذا ارادوا اراد ها مش معنى كده انهم خدوا حاجه من المشيئه لا اعطاهم الله من فضله فكانوا عباد الرحمن اللهم اجعلنا من عباد الرحمن يا رب العالمين فالطرف الاول ده مضروب بصوت المحبه، المحبه دخلت قلبه فنورت نورت عامله زي ايه؟ البيت البيت لما ينور عندك انا ما صحيت الحاجه دي إلا لما الكهرباء تنقطع لان الاوضه اللي انت قاعد فيها بعد ما كانت اربعه في اربعه بقت ربع متر في ربع متر من الضلمه لما تنور تلاقي ايه؟ وسعت هكذا قلب العبد الطاعه توسعه والمعصيه تضيقه اه بالظبط ولذلك في خفاش او بومه شايف النور؟ لا قال لك لما العبد بيظلم قلبه الشيطان عايش فيه لان عنده ذنب وخفافيش والبوم خلاص لكن لما النور ينور لا خفاش ولا غير انما تعمره ملائكه الله وذكر الله خلاص قلب العبد يتملى ده ومضروب بخوف المحبه محصول بسيف العشق عاشق لله ولكلام الله ولما امر الله به ومدعم قال ايه مضطجع على باب الله ينتظر الكرامه اكرمنا يا رب يا رب النوع الثاني كويس برضه غلط كلنا كل بني ادم خطاء ولكنه ضرب بخوف الندم بدا يفوق قال الله الله الله. ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي بعمله ده؟ انام طول الليل اجيب وقت على وقت ما كنتش سنن فتحت المصحف كل يوم خلصت جزء ولا اثنين بدا ايه؟ بدا يندم على وقت قد ضيعه في غير ذكر الله ها؟ ومقتول بسيف التوبه راح واحد مع نفسه ولا لا لابد من التوبه هنا بقى مقتول بسيف التوبه مضطجع على باب الله ينتظر المغفره طبعا واني لغفار لمن ايه؟ لمن تاب وامن لانك انت ايه؟ خش على الخط خش على الخط قال من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ها. ولذلك آه، رحمة الله عليه كان لي أستاذ بارك الله فيه ورحمة رحمه الله رحمة واسعة وله ذرية صالحة إن شاء الله كان علمنا مناجاة كان علمنا مناجاة قال كأن الله يوحي لأوليائه أو يلزم أولياءه الأو- مين أولياء الله؟ ها؟ ال- اللي بيحققوا كتاب الله في الارض مالناش دعوه بقى بتاع يقول لي يعني المجازيل تستكشف احنا ما بنتكلمش عن المجازيل احنا بنتكلم عن من حقق كتاب الله عز وجل قال ابو الحكم رضي الله عنه ان رايتم الرجل يطير في الهواء ويسير فوق الماء ويخالف شيئا واحدا من السنه فاعلموا انه شيطان مريض اه في حاجه اسمها ايه؟ اسمها اهل الخطوه كان الخطوه كان زمان يدرسه للاسف آم، بعض المعاهد للاسف يقول له ما حكم رجل من اهل الخطوه صلى الظهر بمكه ثم وطئت اقدامه قاهره معز ها؟ بعد لحظات فكيف يصلي الظهر يا ابن حبيبي ده كلام يكتب في الكتب خطوه ايه وكلام من ده عطايا الله يطوي لعباده الارض لكن خاطبوا الناس على قدر القولين في جعل الدخول في في الدروسه اللي ما تجيبش نتيجه كان الله عز وجل يخاطب بعض اوليائه ويقول له اسمع بقى الكلام ان اتاكم عليل من فقري فداووه هذه سيدة الفقر ان اتاكم عليل لان ربنا قد يذكر انسان ليه؟ قد عينه نفلت؟ لا هو يعلم في سابق علمه ان لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض وان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر لو اغنيته لفسد حاله ربنا مربطه على كده هو بقى عايز يشتري ويستعجل واحيانا للاسف ياخذ ما لا يحق له ولو صبر لجاءه بالحلال فقلت لكم من قبل ان النصف اللي بيسرق او المرتدي اللي بيرتدي لو استنى سوف ياتيه هذا المال حلالا لانه ده دخل في جيبه يبقى من ايه؟ من رزقه هو استعجله جابه من ايه؟ من حرام لو صبر كان جاله من ايه؟ من حلال وكان بين الاثنين إن أتاكم عليل من فقري فداووه يا سلام أو مريض من فراقي فعالجوه واحد يكون مريض نتيجة إنه ما بيصليش إنه ما بيعملش خير إنه ما بيخرجش مجالس علم ده عايز علاج وفي مرض أكثر من ده أصل مرض البدن ده قد لا يحار فيه الطبيب لكن مرض القلوب ها لا معالج له إلا الله ها اللهم اشفى مرضى قلوبنا يا رب أو خائف مني فأمنوه فتوحدوه يا لا إله إلا الله. الخائف من الله يصل به الخوف لدرجة القلوب لا يقول له بس ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم إخواننا في مرسى مطروح جماعة على الفطرة في السبعينات راح لهم أخ فاضل عالم ها؟ وهم يقولوا يقولوا على العالم أبو المعمم الأثاري ده سجن حكومة هم بيسموا كده يعني نقول ايه؟ مولانا او شيخ فلان اقول لك ايه؟ سجن الحكومه. سجن الحكومه راح في بلد جنب مرسى مطروح طلع المنظر. قعد يتكلم عن الميزان والصراط والحساب وهول يوم القيامه. اللي قاعدين ينفعلوا بالموضوع. الراجل وهو نازل من على المنبر قبل ما يقوم الصلاه. واحد من اللي قاعدين انت يا سجن الحكومه؟ قال نعم. قال له الكلام اللي انت قلت عليه ده هيكون موجود فيه بين الرسول هيكون واقف يعني قال له اه ايوه هيكون موجود فيه طبعا قال له ويكون فيه الصديق قال له يبقى اه موجود فيه برضه يكون موجود فيه ولد الخطاب قال له اه يكون موجود فيه ولد الخطاب برضه ولد عفان موجود فيه قال له اه ولد عفان ولد ابو طالب ها سيدنا علي يعني قال له اه قال له دول موجودين ان ربنا غفور رحيم ويغفر لنا صدق الله وكذا نتيجه الحكومه لا لا لا لا. ده انت لو رحت مساله كده غير اهل يعني ينحر قلبه ها ساعه بالخوف وطلعت كذاب فلان هو الراجل عايز يعني ايه؟ يعني كلمه شيخ رحمه الله عليه او كده يعني لما تلاقي واحد وصل لحالة الخروج بقى يقول لا لا لا انا ده مني دعاء لا بالعكس بالعكس بالعكس اذا كان العبد طائعا وقال يا رب قال لبيك يا عبدي وان كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي عمل ايه؟ ها؟ انا طب ذاك قال ايه؟ قال انت يا ارض اللي عايزه تبلعك رقابه، وانت يا بحر اللي عايزه تغرقيه، وانت يا كنبه اللي عايزه تنزل عليك كسر، وانت يا جبال اللي عايزه تطلقها عليك، يا مخلوقات انتم خلقتموه؟ لا يا رب احنا ما خلقناهوش، خد. لو خلقتموه لرحمتموه، انا الذي خلقته، دعوني وعبادي، من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فانا طبيبهم وانا اليهم ارحم من الام باولادها. كريم سبحان الله ان رايتم خائفا مني فامنوه او امن مني أه، فحذروه اه مين اهل الامن مش الحقيقي اللي بتوع الدنيا يقول لك اه الحمد لله عم اقول لك ايه انا بصلي وبصوم انا حتى لما اجي اقول بقول بسم الله يعني انت مفكر ان انا ايه ده انا ملتزم قوي يا سلام يعني هي دي الالتزام كله اه والله انا حتى ما لما انا واحد اقول له السلام عليكم ايه يا راجل معقوله بس فهو ده اللي امن بمكر الله وما تلاقيش حد حضرتك امن بمكر الله الا كل منحرف لان اي واحد مطيع لله كلما اقترب به الخط او الطريق مع الله عز وجل كلما ازداد خوفه الامر وصل بعمر الله يرضى عليه قال لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد ها يبقى انا انا انا الواحد ده عمر بن الخطاب لا ولو نادى مناد يبقى, يبقى انا اللي هضيع ها المساله مش سيدنا ابو بكر يقول العصفور ايه؟ ايوه العصفور انا لا اعرف الحسد انا ما اعرفش احسد ولكني احسدك انت يحسد العصفور تأكل وتشرب وتنام وتطير وتشقشق وتغرق ثم تموت لا حساب عليك ولا عقاب ليتني مثلك أيها العصفور أبو بكر الصديق إن لو ربع إيمان الأمة في كافة وإيمان المسألة نفسها يبقى إذا لا يأمن مكر الله إلا كل خاسر وكل كافر وكل بعيد عن الخطر لكن القريب من الله يزداد خوفا فإن رأيتم خائبا مني فأمنوه أو آمنا مني فحذروه وإن جاءكم راغب في مواصلتي فهنوه لما تلاقي واحد جاي على الخط ده يقول له انا جاي بقى احضر معاكم بقى بصراحه انا قعدت اعليكم 15 سنه انا بقى عايز اسمع كلمتين بقى ينفعوني اقول له هنيئا لك هنيئا لك ذاك انت اللي بقى بتبارك لبنت اختك اللي اتحجبت وتبارك لاخوك الابن الصغير ابو 10 سنين بدا يواظب على الصلاه وتبارك لابن عمك اللي مراته هداها ربنا ولبست الحجاب الشرعي وغطت جسمها دي اللي تستحق التهنئه انا ما بنصحش عيله بتهني عيله بال- بالمساله دي يبقى يهني بايه؟ لو خد الثانويه العامه، خد الشقه الجديده، اشترى عربيه جديده، خد درجه مدير عام، مدير غير، لا- يا ابني يشوف حاجه تنفعه. كله في الدنيا مفيش حاجه في الاخره. حد يهني حد على حاجه من قربه لله عز وجل. عايزين نهني بعض على على ونعزي ايضا في المصائب الاخرويه. الامام البخاري الله يرضى عليه دخل على سفيان الثوري فعزاه البقاء لله أنا البقاء لله خليه حواليه ما تموتش الإمام سفيان الثوري ما ماتوش حد الإمام البخاري يعافيه في إيه؟ حين تعافيه يا إمام قال لقد فاتتكم صلاة المغرب معنا اليوم يا سلام تيجي عافيه على إيه؟ لا طيب أنا فات المغرب النهاردة والله للأسف في بيته لكن كنا عملنا صلاة كان بطل التراب الكبير ها سبحان الله لا إله إلا الله وإن رأيتم راحلا نحوي تزودوه لما تشوف حد جاي على على الله كده بايه؟ رزقه لقدام ورتب له ورق يا راجل يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ الجامع بتوع الجامع اللي من دول العين عليهم يقول لك يا ابني لم عيالك ولم مراتك وقت يا حبيبي انت كده كده اسمك مكتوب خلي بالك فانت تيجي صنعة تسمع تسمع كلمتين يطلعوك وامر ربنا الله سبحانه وتعالى يعني آه، ده الراجل بالبلدي ها راجل سواق على قد حاله كده ولاد الشيخ ويقبض الروح اللي اللي خلقها بعد خلاص هي دي منتهى العقيده مين يقبض الروح؟ بس تيجي بقى عربيه فايته تيجي مش عارف خروجات تيجي مش عارف ايه المهم في الاخر تعادلت الاسباب ايه ده انت حافظين اهو ان رايتم راحلا نحوي فزودوه زقوه على كده سبحان الله او إن أتاكم جبان في متاجرة فتشجعوه يا سلام لما تحت جبان في تجارته مع الله شجعه لا تعال مين اللي قال لك ان القرشين هيخلصوا؟ اصل انت تقول للراجل ايه؟ بقول لك ايه؟ البنوك دي كلها قائمه على الربا اريحك؟ تقول له اريحك تطلب حساب جاري بدون ارباح يروح قارع لك بقى ده خلاص ازاي؟ الزكاه تاكلهم الزكاه تاكلهم يا كذاب الزكاه تاكلهم ازاي؟ ال 1000 جنيه عليها 25 جنيه ها؟ وال 10000 جنيه عليهم 250 جنيه يعني ربنا يقول اديني 250 اللي عندك ها وبقى عندك 9750 جنيه ها والرسول بيقول لك ما نقص مال عبد من صدقه ما نقص مال عبد فلوس ثلاثة تقسموا عليهم من ضمنها ايه؟ ما نقص مال عبد من صدقه اللي هي ايه؟ الزكاة ما دام انت طهرت مالك انت طهرت مالك يبقى المال الذي طهر وتطهر الا يحفظه لك رب العباد؟ فلما تلاقي واحد جبان من معاملته مع الله وتقول لا يعني ما فيش حد تاجر مع الله ها قل هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ لا يا سلام معاك راس الجدول بتاعتها اه معايا والله بسيطه قوي هي التوحيد قولا وعملا هذه الاتجاهيه دي النوع الاول بتاع الايه او ال- ال- ال- ال- الدراسه الجدوى بتاع المشروع كله دي دراسه الجدوى بتاع المشروع كله قال لك ايه توحد الله كلاما وإيه؟ وعملا ان يصدق عملك قولك او قولك عملك وان جاءكم آية من فضلي فعلوه واحد يقول لك يا عم انا هددت الدنيا وعملت بلاوي كتير يعني ربنا يا يا اخي يعني انت ما قريتش عن الراجل اللي راح للحضر اللي رواه الامام مسلم عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال له يا امام سيد الشيخ يا حضر الامه انا قتلت 99 واحد عايز اتوب يرفع هنرفع عايز ده اللي بيقتل نفسه واحده بس رحت سيد ده قال له بقول لك ايه انت تعالى انت كمان وراح مخلص عليه يعني هي عامل زي الراجل غلبان قال له انت عندك 99 نعجه وانت عندك نعجه بتمهمه يعني كان بتقربك ليه النعجه وخلاص طب والله ليه وخلاص وضحك على الجلي في الصفات فتلاقي نفس القضيه انا كده واخد رجل ليه اخدت اللي ده الرحمه طب انت ليه ويا راح لواحد سنه بيقول لك ايه انا قدمت 99 رحت اسال واحد زميلك قال لي ماليش دواء رحت قاتله ليه دواء ولا ماليش؟ يا عم الله حد يقدر للغول اللي يقول للغول عينك حمراء ممكن العيل ده كان حنين شويه قال له اقول لك ايه انت يا اخي ولا اتعودت المعصيه انا بقول لك الحديث ما كلكم حافظينه بس إيه؟ هناخد العبره انت اتعودت المعصيه في هذه الارض في ارض بتاع ناس صالحين في المكان فلان شكر الله غير وهناك بقى يمكن ربنا سبحانه وتعالى يشجعك على الخير هو خط خطوتين ادركته اللانيه كمان واختلفت الملائكة فيه ملائكة الرحمة والله الأعمال بالنيات وده كان ناوي وكان بدأ الخط وكان وكان الملائكة بتوع العذاب قالوا والله احنا ما شفناش منه ولا عمل صالح من ساعة ما اتولد لغاية اللحظة دي طب هنوديه ازاي يعني معانا؟ اختلفوا غير سيدنا جبريل قال لهم إن الله يأمركم ها؟ أن تقيسوا المسافة بين أرض الطاعة وأرض المعصية فأيهما غلب غلب وهما بيتكلموا في المسألة دي الريح حبت قلبت الجثة بتاع الراجل خطوتين ثلاثة، خدوا المسافة وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بسيب فرنسا فدخل في رحمة الله. الله يبقى ما تلحقش حد من رحمة الله أبدا، بس توبة الشروع ها؟ حتى يقول لك كل الأبواب تفتح وتغلق إلا باب التوبة. ها؟ اللهم تب علينا يا رب. إن جاءكم آية من فضلي فاعلوه أو راجل بإحساني فبشروه. أنا واحد ولا ثلاثة. ربنا ده كريم وحليم وستار وبيدينا رغم معاصينا يقول له خلاص نهنيه بقى وايه ونشجعه ونزوده من فضل الله اللي ايه الذي اتاه وان جاءكم حسن الظن بي فلا تقول قالوا كده ايه خلوا المسألة سلسة بالنسبة له ليه؟ لأن أنت لما ت- ت- تلتقى معاه وهو كمان ينشرح قلبك النفوس جبلت على حب الحديث عن الرحمة تكلم الناس عن الرحمه والمغفره الناس ايه؟ ولكن سلام حنين الكلام ده ولكن ايه؟ القران ده ثاني القران مثلا فيه الرحمه وفيه عن العذاب فيه عن الجنه وفيه عن النار فيه عن سبحان الله وان جاءكم معظم لقدره فعظموه اللي يعظم جناب الله وقدر الله ومقام الله سبحانه وتعالى يجب ان نضعه في مكان اعظم لانه ايه؟ لانه بيستمد من العظيم سبحانه عظمته ليه؟ لانه ربنا بيقول ولله العزه ولمن؟ ولرسوله وللجهل وللمؤمنين يبقى المؤمنين خدوا العزه منين؟ من عزتهم بالله واعتزازهم به واعتزازهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وان جاءكم مستوصف نحوي فارشدوه واحد يقول لك يا جماعه هو فين الطريق؟ فين الخط؟ فين السكه؟ ادوني الطريق خدوا في ايدي لو فين ولا انا ولا دعوه اخر شيء بعيد ده سبحان الله ده ما كفاش وان جاءكم مصيب بعد احسان هان ألف عاتبون مش فاكركم لا، هو كان محسن وبعدين أتاه بعد ايه يا فلان تبقى يا راجل كنت بتصلي معاه 10 سنين وتيجي تقطع بنتك تبقى خمسة هتجيب خمس ست سنين وتيجي تبقى حاجات معقول كان بعد ما جارك ويذكر فيه بدأ يتم يجد في الايه؟ العتاب الرقيق والانسان ما طالما يعاتب عتاب الاخوه صادقا مش قصده يتمنظر عليه ولذلك النصيحه على الملأ فضيحه النصيحة على البلد عايز توقع واحد تقول على جنب تقول له كلمتين. واحد من أهل مكة رأى مجلس الحسن البصري يقتصد بالناس مفيش موضع لقدم. الرجل المكي غار ايه ده؟ ايه واحد أسود عبد من بتوع العراق الناس كلها بتجيب من كل البلاد وإن عندنا تبكى وتشتغل فأخواتهم غير بكى آه بطريق قالوا نعم قال له من عندنا خرج العلم أو قال متى فتبسم الحسن وقال ولم يعد قال خلاص من عند حضرتك ما يكتموا ازاي واحد سفيه زي ده قالوا من عندنا خرج العلم ها قالوا لم يعد خلاص ما رجعش يعني هي القضية يا الله طب ما بعد فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بص على اخلاقيات الرجل المكي والرجل المدني سواء ده او سواء ده ده سواء وده سواء ده سائق وده سائق اركب مع بتاع مكة انت بقول يا عم ما تفضليش طيب ما- نبغى الحرم طيب لان النبي السلام عليكم وش بقى؟ دي طريقه بقى طبيعه زي بالظبط ايه ال- ال- تقدر تقول في عناصر بشريه وسلاله بشريه والانسان يرث الطيبه من اجداده ويرث العنف ايضا من اجداده ولذلك سيدنا الحسين الله يرضى عليه كان ألتك كان ألتك في الريح ها واللغة الريح اسمها رتة اللغة اسمها ايه؟ رتة فكان سيدنا الحبيب يدلعه يقول له قل جد لي رسول الله لا لا حد يدلعه كده عشان ايه؟ يغلط جد لي رسول الله فما عرفش ينطق ايه؟ رتة. فيتبسم النبي ويقول رتة ورثها عن عمه موسى شوف العم يا سلام رث ورثها عن عمه موسى سبحان الله لذلك لما السيده عائشه والسيده حفصه مره استرجلوا مع السيده صفيه بنت حي بن اخطر فقاعدين بيقولوا لها ايه؟ يا بنت اليهوديه هي ابوها كان يهودي صح امها يهوديه لكن دي بقت زوجه الرسول خلاص واسلمت راحت تشتكت الرسول يا رسول الله عائشه وحفصه بيقولوا يا بنت اليهوديه فشوف بقى الحنان بتاع الرسول ده ازاي يمشي المركب في البيت يعني مش عارف تمشي المركب بين والدتك ومراتك ها اسمع اتعلم من الرسول ازاي قال قولي لهما ها ان كنت انا بنت اليهوديه ها فابي موسى وعمي هارون وزوجي محمد ها عشان يريح يعني يري- يريح فكرها يشفي غليلها انت عارف انت ايه انت بتاع سياسه ايه الحل الواقع حتى خطيط في ذهنك كده بتاع يوم بس كبيره و ريحك كلمتين الله يريحك قولها كلمتين وخلاص آه، لكن لا يعني ما يكمل ناحيتي يكمل ناحيتي يعني ممكن انا هربت من موضوع الفتن يعني بس ما ده- بس طلع الصفاء فكره الصفاء قوي وان جاءكم مسيء بعد احسان فعاتبوه ومن واصلكم فواصلوه اللي جاي ي- يعمل معاكم كده وعلاقه ما تقولش اقامه سبحان الله ومن غاب عنكم فتفقدوه ومن الزمكم جنايه فاحتملوه ومن اخطا خطيئه فناصحوه ومن مرض منكم فعودوه ومن حزن منكم فبشروه وان استجار بكم ملهوف فاجبروه وحدوه عيال الله اعطي بعض الايه عشان ما ايه ما ترجع. تعال بقى لفتنه الفقر وفتنه الغنى الفقر فتنه في نقطه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اعطيني مسكينا وانسني مسكينا واحترمي انت مسكين المسكنه اللي في دماغنا احنا مش لاقي ولا كتاب ملتزم كده بعد ما كان فارس صدره وماشي كده وشه منور زي القمر اول ما يلتزم تلاقيه يجهز في حاله وينقش شعره ويمشي جنب الحيط ويبص في الارض فارس يا ابني. ايه ده؟ الحمد لله من ساعه ما التزمنا هو الالتزام بعض الالتزام قوه الالتزام قوه خلاص. سيدنا عمر لما السيده عائشه بتقول فليه الشباب ماشي كده؟ قال من هؤلاء؟ مين اللي ماشيين بره؟ قال دول الاستاذ يا هم المؤمنين دول بتوع الالتزام والعباده العجبه قالت عجبه سبحان الله كان عمر بن الخطاب اذا مشى اسرع واذا ضرب اوجع واذا قال اسمع وكان الناس تحقق يعني النطق مش مساله ضعف واستشانه لا النطق ده قوه يعني انت بتستمد قوتك ممن ممن تعبده اه فالناس سبحان الله فالرسول صلى الله عليه وسلم المسكنه هنا هي المسكنه القلبيه لله رب العالمين لا شريك له لان الرسول لو اراد ان يكون غنيا مش هو كان له الخمر في كل آه، في كل غنيمه شوف 28 غزوه شوف ال- ال- ال- الصحابه خدوا فيها غنائم قد ايه؟ لو الرسول اخذها البيت دي كبير قد ايه؟ ها؟ لكن كان يوزعها في ارض المعركه قبل ان يتحرك. قبل ما يمشي يكون موزعها. ولذلك الحسن البصري ربنا رزقه ب 50000 دينار. راح موزعها على اخوانه اللي قاعدين. قالوا ما هذا يا بصري؟ ده كلام بتعمله؟ قال عجبا. اذا كنت اطلب لكم الجنه فكيف يعني يعني اقصر في ان اوزع عليهم حطامه من حطام الدنيا؟ انا الاكثر 50000 ولا جنه؟ ذهبت انهم كل سنه ويا رب دخلهم الجنه يبقى هذا عند الخمسينات و واحد من فلاسفه الطالب يقول لك اه اصل الجنه دي بلاش لكن الفلوس دي برضه تنفع شويه مين لا ده ده ده يسال لاخيه الجنه ده قالوا مين اكبر منة على اخيه؟ مين اكبر واحد له فضل على اخوه؟ قالوا موسى على اخيه هارون قالوا ليه؟ قالوا لا- لانه طلب له الرساله انت اقصى ما تعمل لاخوك تقول له ايه؟ يا رب يرزقك شقه واسعه ها؟ يا رب يدخل ابنه كليه الطب ده اقصى ما يا رب يهدي له مراد يعني اذا كان من ربع المستحيلات يعني قال قال ها خلي بالك فما- يعني نفس انت بتدعي له كده لكن سيدنا موسى قال ايه؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اسجد في اجري يؤثركم في امري او اسجد في اجري لا لا ده يقف جنب الايه؟ الرسول طلب الرسالة لاخيه ده قالوا اكثر الناس مراتب ثلاثه احسن الناس صراحه ثلاثه زوجة العزيز بن يوسف او العزيز بن يوسف كان عنده صراحه ان ايه؟ خلص. وزوجة فرعون في موسى وابو بكر في عمر بن الخطاب ازاي؟ العزيز قال ايه؟ اكرمي مثواه حتى ان ينفعنا او ايه؟ او نتخذه ولدا، ده مش نفعهم هم بس، ده نفع ايه؟ نفع مصر كلها. تخيل الميزان الفاصل ده بتاعنا لو سيدنا يوسف موجود دلوقتي بس في نوع اول ما سيدنا يوسف تولى الخزانه بتاعت مصر بدأوا الصيام قالوا يا نبي الله يا يوسف أتصوم وبيدك خزائن مصر قال أصوم لكي لا أنسى الجياع أنا لو لقيتها أفكر كل الناس مليانة ولو أنا اتكفيت أفكر كل الناس إيه؟ زبية ها؟ خلي بالك فسيدنا يوسف تعالى بقى للسيدة آسيا امرأة فرعون قالت إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إيه؟ عدوا وحسنا المهم السيدة آسيا كانت حقيقة هو ده اللي إيه؟ يعني هو ده اللي هينفع ولا ما ينفع يا خبر أبيض. سيدنا أبو بكر في سيدنا عمر لما ولاه الإيه؟ ولاه الخلافة من بعده فدول أصدق الناس براءة ثلاثة في ثلاثة آه، ففتنة الفقر يجب أن يصبر الإنسان على الفقر ليه؟ واحد بيشتكي للأستاذ الإمام الشافعي يقول يا إمام قالوا نعم قالوا دخل اللص عندنا البارحة فسرق ما فيه من متاعه دخل سرق القسطين الموجودين قال له أنت حزين قال له طبعا قال له احمد الله عز وجل أن لم يدخل الشيطان في قلبك فيسرق منه الإيمان ها شوفوا بيزعلوا يعوضوا حته ثانيه والثاني برضه بيستمع وبينصف مش يقول لهم ايوه كسبنا صلاه النبي ايه ولا انا مع ان غصب عنه صلاه النبي كلها غصب غصب عنه عن اللي خلفوه لكن آه، هو فكر يعني أنا- انه خلصت كده آه. فتنه في الفقر فالفقر فتنه والغنى ايضا فتنه فقال صلى الله عليه وسلم أصبتم بفتنة الفقر أو الضراء فصبرتم وسوف تخافون بفتنة السراء وهذا أخوفني عليكم لأن الرسول كان خاف علينا من الفقر ولا من الغنى؟ من الغنى من الغنى قال إيه؟ قال أن تسع لكم الدنيا فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك قال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فالفقر فتنة والغنى أيضا فتنة ماذا صنع قارون؟ ها؟ قال ايه؟ زكاة ايه؟ قال الزكاة موسى بيقول لك هذه الزكاة قال انا لا اعرف لا موسى ولا رب موسى اه لان المال ليه يا ابني؟ الفلوس دي انا ابدا الفلوس دي انا جايبها بمزاج بمزاجي بمجهود انما اوتيته على علم عندي وحذرناكم من قبل بالكلمات الثلاث انا ولي وعندي انا قالها ابليس قال ايه؟ قال انا ايه؟ انا خير منه نهايته كانت ايه؟ فرد من رحمه الله ليه؟ قال يا فرعون ولي ملك مصر ملك مصر وحدي آه، فايه؟ اغرقناه تعالى مين لقارون قال انما اوتيته على علم عندي قال طب تعالى بقى وال- والبتوع الدنيا بقى لما جابوا قال لي وخرج على قومه في زينته شوف القران القران ده كان ايه ال- ال- الزينه بقى المواكب والحرس والعصا واوعى ابعد حافل سبحان الزينه بقى والحرس بتوع الحياه الدنيا ليه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه له حظ عظيم بتوع الاخره يا جماعه ولكم ثواب الله خير لمن امن ده ثواب ربنا ده قيام الصالحات خير ها بقيتها هات افضل اللي بقى عند ربنا المهم صبح الصبح لما امتنع عن دفع زكاه المال قال فخسفنا به وبدار الارض الله اعلم بقى زلزال بركان الارض اتفتحت شقت وبلعت القصور والكنوز وقارون والحاجه بتاع قارون بتوع امبارح بقى ايه المهم كان الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وين عجبا ده كان ربنا بيوسع على عباد ويضيع على ايه؟ على بس يبقى المال ده كان فتنه على قارون ولا رحمه دي؟ فتنه فتنه سبحان الله يبقى اذا ال- ال- ال- الغنى فتنه الغنى فتنه حكينا عن هذا الصحابي الذي الفقير الذي دخل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار الغني الغني راح ملامه بالعبايه اه فالرسول كده قال له اخفت ان يعديه غناه ام خفت ان يعديك فقرك انت خايف عدوى الغنى تروح منك له ولا عدوى الفقر تيجي منه لك صحابي كان ده صحابي بقى نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله نصف مالي يمكن ربنا يكفر اتقبل؟ ها يا فقير يا غلبان يا دقن تقبل؟ قال لا يا رسول الله قال له ليه؟ قال له اخاف ان يدخلني من الغرور ما دخله امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ سبحان الله الراجل قاعد مع الست خلاص بياكلوا فرخه ف غلبان بيخبط على الباب جعان انا قلت من يومين بس زمان المساكين والفقراء كانوا صادقين كانوا نصابين ها والاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحترام الناس دي الاسلام يعطي فقير الحاجه يعني ايه فقير الحاجه؟ يعني فقير الحاجه حقيقي لكن الفقير المحترف محترف فقر محترف آه، ماشي يمد ايده لا قد دخل قال لي ابو نواس قعد قدام ذلك قال له اعطني قال له ماذا تريد؟ قال له رغيف قال هات له رغيف فمرات ابو نواس جوه جلد زي ما عندنا رغيف طيب تمره طب اديله ملحق ان راسه مظبوط ما عندنا من تمر قال له تمره كذا اديله تمره كذا ما عندنا من لبن طب كوب ماء بعطوه كوب ماء ما عندنا ماء الراجل خير ايه؟ ابو نواس قال له انصرف يا فاجر يا خاسر قال له تمنعني وتشتمني قال لو اردت ان تنصرف ماجورا اشتمك فتاخذ حسنات ازيد لك حسنات لك اديك حاجه اديك حسنتين مني يا سبحان الله بس ده مبشر في الحسنات قوي ده كلام واحد واحد يبقى مبرر ده كلام ابرر في حسناتي ده حسناتي ده احنا بنجيب الحق يقول لك ده بيجيب القرد بالشيله لا كان كان الحسن بقى ربنا بس يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا فالبر لله لو أجمع الفكر الطيولة بتقول للراجل احنا بناكل كل يوم ما تديله الفرخة لا لا لا لا كيف تغطيه طعام ازاي يعني راح ايه ما رضيش يديله جارت الايام وافتقر الزوج الغني وسبحان من لا يعني من يغير ولا يتغير ها لما افتقر اهلها قالوا لابن الناس احنا بنتنا ما تعيش معاها الدقه زي كده احنا عايزين نفض الموضوع يا طلقها راح مطلقها اتجوز شويه بعد ما اتجوزت لمده طرح الباب طارق هي قاعده تاخد مع جوزها الثاني فرق فجوزها القاعد في الفقير خرجت بجد الفقير رجعت معيطه علامه تبكيه أذ الذي كان يسأل هو زوج الأول ألا وأنا السائل الأول سبحان الله يعني العبد مننا لا تبقى على حال ها شوف شوف لما كسل على شوف يا سلام العبد الراجل يطلع والمسلم لا يتركش حكمة ولا قصة ولا إلا يقف على الناس شوف إيه الدنيا ماشية إزاي لأنها بيد حكيم خبير هذه فتنة الفقر وفتنة الغنى تعال بقى الكارثة في فتنة الزوجة والولد في أسوأ الفتن سوف يأتي زمان على أمتي تحمل الزوجة زوجها ما لا يطيق يا سلام يا رسول الله انت شايفنا عايشين في محافظة الجيزة وشايف الزوج تحمل زوجها ما لا يطيق الله في الصحابية تروح ماسكة بقى كل الصبح يا فلان نستحلفك بالله لا تنزل علينا حرام نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم اه نقول اه لكن ده كده حرام لا الثانية على وتيرة الجيش اتصرف اتصرف ازاي؟ تمام؟ هي مالهاش دعوة طب احسبها لا الوحيد اللي بتعرف تحساب بالصرف الزوجة والولد أولا سيدنا عمر بيقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من زوجة ها تسيبني قبل المسيح رد جدا تسيبني قبل المسيح ومن ولد يصير علي سيدا ومن جار يراني بعيناه وتسمعني اذناه ان راى حسنه كتمها وان راى سيئه اذاعها الله في ناس كده لما تسمع منك خير ولا كان منها لما تسمع منك حاجه واحده بس هوب ضيعها سبحان الله اعوذ بك من زوجة تسيبني قبل المسيح يبقى الزوجة الاول ها تكون معوانة تعينني على الدهر ولا تعين الدهر علي شوف نحن قبل كده في الحضاره يمكن ربما قبل الماضيه ال- ال- ال- الراجل الصالح لما اتجوز الست الصالحه بعد ما صلى الركعتين فيها حافظ على راسها ودعا الدعاء قال له انا عبد الله قال لها نعم قال له انتظر حتى اخطب خطبه انا عايز اقول كلمتين الزوجه العروسه لسه عايز اقول كلمتين قال فانصت والراجل بيحكي كان عبد الوهاب وراك الله يرضى عليك تلميذ ابي حنيفه نعم قالت له احمد الله رب العالمين اليك واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد انا لا اعرف طباعك ما أعرفش. لا خطبها ثلاث سنين ولا جبت مطبعة عشر سنين ولا في كلام في كلام الهوى جوار زي ما ست وستة اتجوزوا وكانوا ستات ولا لا؟ كانت الجوز مليانة بركة ها؟ المهم قال انا لا اعرف طباعك ولا اخلاقك اخبرني ماذا تحب حتى اتيك وماذا تكره حتى اتجنبك والسلام عليكم ورحمه الله سلام شوف المهم انت ايه اللي بتحبه وانا اعمله انت بقى ف- اللي بتحبه سبحان الله فالولد النهارده والزوجه تعالى النهارده ايه مراتك انت جاي- رايح فين؟ رايح الجامع جامع ايه؟ وانت كل يوم اثنين كل يوم اثنين على الصحراء. خلاص هي مش عايزه تقول لك ما تروح يعني انت عملت يا خير اللي اللي سمعته فتعطلنا ده يعني ندخل في نظام التعطيل انت عملت ال- سامع ما تفتح كلمتين أه، انت قول انت مش عايز تقعد معانا في البيت خلاص المهم ناوي ناوي على جد خناقه انت خليك حليم وناصح ها وكيف كيف الفصل مش كيف أوضح. لا كيف الفصل المؤمن كيف الفصل اللي بيعرف الورقه الكاس لا كيف الفصل يبقى لبس يعرف يعني ايه يمشي اموره سبحان الله ولذلك ال- ال- ال- المسلم سبحان الله يعني ربنا بيديله نباهه وتوفيق وانت بس تحسن علاقتك بالله وربنا يهدي لك مراتك وعيالك اللهم ابعد عن زوجاتنا وابنائنا شياطين الانس والجن ولذلك انا واثق بفضل الله ان كل اخواتنا وبناتنا اللي بيحضروا المسجد ودروس العلم بفضل الله يفرقوا كتير جدا جدا جدا عن اي زوجه عاديه او اي واحده عاديه ما بتحضرش دروس العلم لان العلم ده له ثمره طيبه وبالذات في المسجد غير لما تسمع شريط في البيت غير لما تقرا كتاب علم لا الدرس بالمسجد له فروق خاصه ملائكه ورحمه وسكينه وفضل وفهم ونعمة ودعاء مستجاب وصلاة مقبولة إن شاء الله رب العالمين كل دي فوائد المسجد فالفتنة بتاع الولد وفتنة الزوجة دي مفيدة لأنها بلاش نفرض أنت قامت في معك مرة أنك تطلع 100 جنيه لله نفرض يعني تدفع لك ب 600 مرة أنت أنت 100 جنيه أقول خمسة أقول 10 دي تفكيرك يا سيدي لا ده انا حتى الفساتين بتاعتي انا عايز اعمل ده ولاد يقول لك ما انا عايز بنطلون لا يا بنت عايز انت ايه اللي خلاك قلت انت كان الراجل خدتها للمنبع ووديتها للمنبع ها اذا كنت عايز تعمل خير لان من الزوجات ومن الابناء من هم احيانا اعداء لنا بالذات في مساله الدين ليس ان نحاذر من هذا فطبع على رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم فتنه في السراء والضراء ناس بتبقى قاعده في بيوتها امنه مطمئنه خلي بالك النعمه تاتي بعدها البليه دايما كده. والبليه تاتي من بعدها النعمه ولما الازمه تاثر معاك قوي وتضلل قوي وتحبك قوي اعرف ان لحظات الفرج قد صارت قليله يعني لما تحس ان قوي قوي وده يبقى ايه ضاعت فلما استحكمت حلقاتها خرجت وكنت اظنها لا تخرج ها لان ربنا التوبه يبقى ايه يعني يعني الا تنامن الا خالي البال فبين غمضه عين وانتباهتها يبصر الله من حال الى حال لان المشكله زي ما قلنا عند ربنا تحتاج الى ايه؟ الى وقت ولا ما تحتاجش الوقت؟ كون يا مليون سد ديره يسد الدين يا مريض يصحى يصحى يا مكتئب انشرح صدرك ينشرح صدره يا مهموم يطيح همك يطيح همه خلاص لان قلوب العباد بيد الرحمن يقلبها كيف شاء فاللهم قلب قلوبنا في طاعتك يا رب العالمين بنت في السراء صعب عليا قوي الراجل اللي كان بيرقص في فرح بنته ماشي فرحان بس للاسف جاي فرقه جاب رقاصه فعايز يشارك بنته الفرح فخد العصايه وقام لسه الخمسه البلد ما كملش ثلاثه بلدي وخرج يخرج صعب عليا قوي والناس يبعثون على ما ماتوا عليه مساله صعبه قوي يا اخواني احنا بنقول نتوب بسرعه لان انا ما اضمنش الظروف متى اموت وكيف اموت فانا هموت على طاعه غير لما اموت على معصيه يعني اموت على خير حال غير لما اموت على حاله لا يرضاها الله ولا رسوله اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب اغفرنا في السراء ولذلك قالوا له ايه قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين مش الفرح اللي هو السرور لا الفرح اللي يخرجك عن لسان المنعم سبحانه وتعالى يعني يطرح المثال بدرجه وظيفيه يجب ان ترجع هذا الى من يقول للشيء كن فيكون بس ترجع الامور كلها لله رب العالمين ثم ان للطاعه ايضا فتنه وللمعصيه فتنه الطاعه الطاعه فتنتها والعياذ بالله رب العالمين ان يغتر الانسان بها فيظن نفسه ناجيا لا انت كل ما تكثر الطاعه بتاعتك كل ما خوفك يزداد فتنه المعصيه قد توصلك ايضا الى الخنوع او الى استبراء المعصيه عن جلال ابنك او نعطيك فيه عمرك ما تحط كده ذاكر يا ولد الكلمه تصل فيه قوي حاضر ما ذاكرش في ده اليوم الكلمه انا مش قلت لك امبارح ذاكر بلاش ايه كده بدا الصوت بتاعك رغم بتاعك وقت الضمير عند الولد بيقل تروح بدل ايدك عليه اول مره الفرد يتاثر جدا وياخد جنب ويزعل قوي ازاي بابا يضربني تاني مره في الارض تقل شويه تالت مره يقول لك اوه علقه بوزه حبيبي انا كده الموال ده ها وثبت ان احد الصالحين قال كنت امر بالمقام من البصره فاتبعه من جنب القبور نهيقا كنهيق الحمار صراحه قرب من القبر دي محسوسه الصبح ما تصدق بده قبر جدا هذا قبر ابن فلان راح خبط عليه ابنكم ده كان بيعمل ايه؟ علامة ده امه بتقول كان كل ما يجي وقت الصلاه اقول له يا ابني قوم صلي الهاف لنا هي قد اه هاي بقى وتقول لنا الصلاه الجزاء من جنس العمل يا صبار حرف صعب قوي ترى صعب يعني العبد مننا دلوقتي يعني حرف بل الطاعه فتنه وللمعصيه ايضا فتنه من مصائب المعصيه ان الواحد بيتعود عليها يا اخوان اللهم لا تعودنا على المعصيه يا رب وتب علينا يا ارحم الراحمين ليه؟ لان انك احيانا تطلع ايضا من فكرتها ايه؟ ممكن تروح الجامع كل ده وبتشوفها دي يقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت تعملهم على الناس هتعمل روحك طيب قوي طب طب الناس هتاخد عنك فكره حلوه بقول لك ايه؟ اوسع بسكين كده عشان الناس ما تاخدش فكره عنك ايه؟ يبقى انت تركت العمل لمن؟ للناس فمن ترك العمل للناس فهو مرابي ومن عمل من اجل الناس فهو مشرك احفظ ذكر داود ترك العمل من اجل الناس رياء والعمل من اجل الناس شرك عشان تشيل الجامع عشان نقول عليك انك طيب هذا شرك عشان تشيل الجامع وتمشي عشان ما نقولش عليك انك طيب ده رياء وليسير من الرياء شرك لكن مش بقول لك ايه اصل هحضر هحضر هتخططي هتقعد لي هحضر هحضر اياك حتى ما تكلمش ولا الا دعوتين اي حاجه صلاه جماعه زنقه كده يمكن ربنا يعني يرحم ذريتها يوم القيامه. كما ان ايضا للعلم فتنه وللجهل والعياذ بالله العلم فتنته ايه؟ الغرور والعجب وفي ناس تعلم العلم عشان تماري به العلماء تعلم الفن الفقه ايه سلف بقى قال الشيخ يعني ايه العاقله؟ يعني ايه الزياده على العاقله؟ خلاص كان بتدرس فقه وصول فقه لا انا بس يعني بحب اعرف بس يا راجل يا راجل انت بس قصدك ايه بالظبط؟ وانت تساله سبحان الله ال- الواحد مننا لو بس يسال عما يعود عليه بالنفس ودخل عشرة على ابي حنيفه عشر قال له يا امام قال نعم انا عايز عايزين ثلاث اسئله اتفضل خمس فكل واحد سال عشر اسئله لو كام؟ ايه بعد ما خلصوا بعدين يحرجوه قدام المريدين قال لهم ما هكذا يكون ترتيب الاسئله ما ترتيبوش اسئلتكم الترتيب كالاتي واحد اثنين ثلاثة أربعة لغاية ثمانية رتب الأسئلة الفقهية وبعدين بدأ يجاوب عن كل سؤال ثم قال هذا والله أعلم إن كان خيرا فمن الله وإن كان شرا فمن الشيطان ومن نفسه بس يقول لك يا اتبسطت يا أخويا استريحت يا فندم تعال عالم وعارف بس اللي يريح الناس لازم يريح الناس اما مساله انه آه، تكبر لا لا اذا دخل الكبر ضيع المساله ضيع المساله اللهم امن عنا الكبر والعجب والغرور جميعا يا رب العالمين الجهل بيصيبنا بقى بلوته كبيره قوي والع... والانسان عدو لما يجهل الانسان عدو لما يجهل ودخل في مجلس ابي حنيفه رجل زبون جديد ابو حنيفه عنده روماتيزم في ركبته فبيستهزئ المريدين يقول له ممكن افرد رجلي في وشكم عشان اللي لا يا استاذ افرد خد راحتك عشان تريحنا في الدرس الراجل الراجل اللي شكله عالي ده جه قعد قدام ابو حنيفه عليه سمات العلماء والسياد كده ابو حنيفه على الله الراجل ده بين عليه علامه وعايز افرد طب المريد اللي عارف السنين دي ده لكن لما يكون واحد علامه زي كده فابو حنيفه عايز يلم رجله وهو ايه متالم فضل قاعد اسبوع البيت وهو خايف من العالم ده يحسب له كتاب فمره بيقول ايه؟ لا تصلي صلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس. لو صليت الصبح ما ينفعش تصلي لما الشمس إيه؟ تطلع بمقدار رمحين ست ساعات. الراجل ده أبا حنيفة أبو حنيفة ده رجالة الموت يا شرق الصبح هيبقى له يا أبا حنيفة وإن أشرقت الشمس قبل الفجر أبو حنيفة ليه؟ ليمدن أبو حنيفة كلتا رجليه. حاب الدم يا مؤمن من اسرائيل ولا رجلي عشان عامل لك حكايه وفي الاخر خرج من قطع حاول تكلموا وتهربوا فالمرء مخبوب تحت اللسان هي الواحد كده ايه شاف واحد كده محترم قوي يجي يتكلم يتكلم كلام هايل والله انا بيقول لك في التلفزيون ناس غريبه ده ده راجل محترم قاعد كده يا سلام اكيد الراجل ده مكفر والاسلام ما بحث الا من ساعه الحاجات المفكر دي الاسلام بالتفسير الاسلام التفسير الاسلام كتاب وسنه الاسلام كتاب وسنه وفي واحد عالم الكتاب والسنه كان ده كلام هيكل يا خبر أبيض. يا ابني انا كنت بحترم مجهول تكلموا وتعرفوا فان المرء مسبوق تحت لسانه سبحان الله سيدنا عمر دايما كان يشوف واحد كده يحترم ويهابه يقول له ماذا قدمت للاسلام؟ ان قال له عملت كده يقول له بارك الله فيك جزاك الله عن الاسلام خيرا إن قال له انا بصلي واقول آه، لا جزاك الله عن الاسلام خيرا ما فيش حاجه من الاسلام الانسان مننا سبحان الله وذات ابو حنيفه كان له صاحبين اللي هو محمد بن يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني هم الايه؟ الصاحبان كانوا هم طوال قوي وهو كان رضي الله عنه كان قصير كان دايما كان واحد يمشي على يمينه والتاني يمشي على شماله فبيحذرهم على الاستاذ يا امام قال له نعم قال له انت لنا كالنقطة في لنا ها شوف لنا ها ادي لم من هنا ولم من هنا وهو الايه؟ النون ها النقطة اللي فوق النون ها وصلهم كده قال ولولا انا لكنتما لا ولا حد كان يعرفها ورغم ذلك زوجة ابو حنيفه الله يرضى عليه لما كانت تست- تحب تستفتي فتوى تقول له لا مش هستفتيك انت ليه؟ انا كان مسلمين من اخر الدنيا اللي بيجوني حتى ابو يوسف سميله ابو يوسف قال لا مرات عايز تستفتيك بس فيجيبوا في السكه ايه يا امام الفتوى ايه؟ يقول الفتوى التفسير بكذا طب والاجابه يا امام ايه؟ يقول الاجابه كذا يقول طب ماشي يروح يقول نفس الكلام يقول له صدق ابو يوسف الله هو دمار الحمل حي ما يضرب لا اله الا الله آه، سبحان الله العظيم ال- يعني شوف ال- واهل العلم رضي الله عنهم كانوا يعني سبحان الله نفوسهم طيبه وكانوا كما قال ابو ذر ك- ك- ك- كالدوائر العليل وصاروا اليوم فتنه على الناس آه. يقول فتوى تضيع المسألة إن زل العالم زل بزلته عالم شوف اه إن زل العالم ها؟ زل بزلته عالم شوف عالم على بعض يزلش نسأل الله أن يقينا وإياكم من سلف يبقى فتنة العلم وفتنة الجهل الإنسان عدو لما يجهل سبحان الله ثم فتنة الهوى فتنة الهوى دي بقى كل واحد يعمل اللي يعجبه ابدا يجب ان يكون هوانا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه يعني ان شاء الله بقية الموضوع بعد كده نكمله ان شاء الله كنا من أهل الدنيا الاثنين القادم ولي عجب صغير في الحقيقة كان عندي سفرية مفاجئة النهاردة كان لازم أسافر ولكن طبعا كما اعتذرت في الجمعة فاضطر أسافرها ان شاء الله دلوقتي بإجابة سعيد نسألكم الدعاء في مهمة هامة ان شاء الله نسألكم الدعاء محتاج أنا لدعائكم ان شاء الله ونلتقي يوم الجمعة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته